باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقرا شويه من الاصحاح الثالث من سفر نشيد الاناشيد في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرفه إلى آخره أنا كلمتكم كتير في سفر النشيد الأناشيد لكن أرجو إن أكلمكم عن معاني أخرى في هذا الموضوع في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته في الليل لها معنيان اما في الليل يعني الليل فعلا عكس الصبح في المساء يعني واما في الليل يعني في الظلمه في الخطيه في الحيره في التعب الروحي الذي انا فيه على فراشي يعني في كسلي في تهاوني في رقادي في بعدي عن الله في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته التي تتكلم هي انسانه سوداء وخاطئه وامميه بتقول انا سوداء يا بنات اورشليم سوداء وجميله وامميه ليست من شعب الله نفس سوداء ونفس أممية ونفس كسلانة نفس سوداء ونفس أممية ونفس كسلانة لأنها راقدة على فراشها ولأنها لم تفتح للرب فمضى وعبر ونفس تعيش في مرحلة التخلي ربنا تخلى عنه طلبته فما وجدته كثيرون يطلبون الله فيجدونه لأنه قال اطلبوا تجدوا بل ان ربنا هو اللي بيطلبهم مش هم اللي بيطلبوه وبيقول انا واقف على الباب واقرا لكن دي هي اللي بتطلب ولا تجد فلماذا بياتي التخلي لسببين اما بسبب الانسان لإما بسبب حكمة العناية الإلهية في التدبير جايز إنسان تصرفاته الخاصة في عناده في بعده عن الله في إصراره على الخطية في رفضه لعمل النعمة فيه في عدم استسلامه للروح القدس وعدم استجابته لنداء الله ونداء الضمير يصل الى مرحله التخلي فيتخلى الله عنه وجايز انسان اخر يتخلى الرب عنه بسبب الكبرياء ماشي في البر والقداسه وقلبه يرتفع احيانا بسبب هذا البر ويظن انه وصل فيتخلى الرب عنه ليعرف ضعفه يعني مش كل اللي بيتخلى عنهم ربنا دول ناس اشرار في ناس كويسين ولكن من اجل برهم من اجل برهم ارتفع قلبهم فربنا تخلى عنهم عشان يشعروا بضعفهم طلبت فما وجدت وفي حتة تاني تقول طلبت فما وجدت دعوت فما أجابني في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته عبارة تحبه نفسي تكررت كثيرا طلبت من تحبه نفسي أدي مرة طلبت فما وجدته أطوف في الأسواق والشوارع أطلب من تحبه نفسي مرة تانية وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي مرة ثالثة فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي مرة رابعة فأربع آيات كل شوية من تحبه نفسي هذه النفس الكسلانة الخاطئة التي على فراشها وليس في معبدها على الرغم من بعدها عن ربنا ما تزال تحبه على الرغم من بعدها عن ربنا ما تزال تحبه كل الأخطاء الموجودة فيها ما بتمنعش محبتها لربنا المحبة موجودة أساس زي ما بيقول بولس الرسول الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنى لست أجد أنا يا رب بحبك من أعماقي لكن بفعل الخطية عن ضعف أو عن عادة أو تعود أو لعثرة وليس عدم حب ليك أريد أن أصل إليك لكن في موانع خارجة عني هي اللي بتخليني ما أوصلش أنت يا, أنت يا رب تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك أنا نايمة صحيح لكن بحبك وأنا بخت صحيح لكن بحبك صحيح لا أعمل أعمالا تليق بهذا الحب لكن الحب موجود عارفين زي إيه؟ اجيب لكم مثل زي بذرة مثلا بذرة البذرة فيها كل عناصر الحياة لكن لم تحدث ظروف للإنبات تخرج هذه الحياة إلى حيز الوجود هي حياة كامنة لا تتحرك لكنها حياة هي بذرة حية لكن ما جات لهاش الظروف اللي تنمو فيها أنا يا رب بالشكل ده الحب فيا طاقة كامنة في داخلي لم تجد الفرصة للتعبير لم تجد الأرض الخصبة لم تجد الري والماء لم تجد العناية من فلاح حكيم لكن الحياة موجودة فيها في أي وقت تتولاني نعمتك وتغرسني في أرض جيدة وترويني سأنبت وأخرج لك ساقا وأوراقا وأزهارا وثمارا وكل شيء في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبت في الليل في الليل في الظلام زكى العشار طلب ربنا في الليل وهو على فراشه في ظلمة الظلم مش استقال من شغل العشارين وطلب ربنا ده طلب ربنا وهو رئيس على العشارين في الليل اللص اليمين طلب المسيح في الليل وعلى فراشه طلبوا في الليل أوغسطينوس طلب الله في الليل في عمق الليل على فراشه أيضا موسى الأسود بيلاجيا مريم المصرية كلهم طلبوا ربنا في الليل في الخطية اللي هم فيها المهم ان دول طلبوا ربنا فوجدوه لكن هذه العذراء طلبته فلم تجده في انسان يعيش في الخطيه ويطلب الله لا ينتظر حتى يتقدس ويتطهر ثم يطلب الله انما يطلب الله لكي يتقدس ولكي يتطهر يقول له انا يا رب مش هبقى طاهر وبعدين اطلبك ده انا عايز اطلبك دلوقتي علشان تساعدني ابقى انسان طاهر انا مش لما ابقى مجتهد في العباده وقوي في الروح ابقى اطلبك ده انا اطلبك دلوقتي وانا كسلان علشان تنجيني من كسلي وعلشان تعطيني حرارة الروح وقوة الروح انا بطلبك على فراشي وانا راقد ونايم بطلبك عشان تصحيني من النوم بطلبك على فراشي لكي تقيمني من هذا الفراش وبطلبك وانا نايم عشان تصحيني من النوم وبطلبك وانا خاطي عشان تنجيني من الخطية وبطلبك وانا بعيد عنك علشان تقربني اليك انا يا رب النية موجودة عندي لكن الطريق لم أثر فيه بعد في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي الابن الضال طلب ربنا وهو على فراشه في كورة بعيدة وسط الخنازير في ليل أكتر من كده وفي فراش أكتر من كده قال طلبت من تحبه نفسي قال أقوم وأذهب إلى أبي ربنا عايزك تجيله زي ما أنت بعبلك كده زي ما أنت في إنسان يقول أنتظر إلى أن أصل إلى الصلاة الطاهرة ثم بعد ذلك أصلي نقول له لا صلي صلي وانت في السرحان وصلي وانت في عدم الفهم وصلي وانت في البرودة الروحية وفي طياشة الفكر صل لكي يعطيك الله الصلاة الطاهرة صل وانت في الليل وانت في فراشك صل وانت في الليل وانت في فراشك في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لو كان الذين يطلبونك يا رب لو كان الذين يطلبونك يا رب هم القديسون فقط لضعنا جميعا لنا رجاء ان الخطاه ايضا يطلبونك لنا رجاء ان العشار والفريسي هما ايضا يطلبانك الكل يطلبك في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي جميل جدا ان الواحد يشعر ان ربنا في وسط الليل اوجد نجوم وكواكب بتنير تضيء وسط هذه الظلمه فانت في الليل وسط ظلمه الخطيه في شويه اضواء بتحيط بيك انك انت ما تزال تحب ربنا وما زلت تطلبه ولو انك انت ساقط وخاطئ في الليل وعلى فراشي وطلبت ومش طلبت بس من تحبه نفسي ربنا يقول صحيح الشخص ده عايش في الليل عايش في الظلمة لا يعيش كما يعيش أولاد النور وأولاد النهار وقاعد على فراشه لا هو صاحي ولا ماشي ولكن كفاية انه بيطلب وكفاية انه بيحب كفاية انه بيطلب وكفاية انه بيحب في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي انا يا رب اريد ان اكون معك في كل حين في الخطية أريد أن أكون معاك وفي البر أريد أن أكون معاك الخطية جايز بتحطم أشياء عملية في حياتي لكن لا تحطم عواطف في أعماقي نحوك زي ولد ابوه يقول له ما تخرجش وما تروحش المشوار ده ويخرج ويروح المشوار ولكن هو بيحب ابوه برضه وزعلان ويجي يقول له يا ابي انا رحت المشوار ده لكن لسه بحبك برضه مش معناها ان انا ما بحبكش في الليل على فراشي ممكن تتاخذ الليل الحقيقي الليل في هدوءه وفي سكونه في بعده عن الضوضاء في انفراد الشخص بالله اثناء الليل بيقول طلبت من تحبه نفسي في زحمة النهار في مشاكل النهار في لقاءات الناس في المقابلات العديدة في العمل في الدوامة أنا كنت تايه مش واخد بالي من نفسي لكن في الليل على فراشي انفردت مرة أخرى بالله لكي أطلب من تحبه نفسي عشان كده المسيح بيقول ادخل إلى مخدعك ادخل إلى إيه؟ إلى مخدعك مخدعك يعني فراشك والمزمور السادس بيقول ايه الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم الافكار اللي بتمر في قلبك اثناء النهار لما تنفرد بالرب في مضجعك تبقى تطلب من تحبه نفسك في ذلك الحين في الليل على فراشي بيني وبينك يا رب هذا الليل وسيله جميله اطلبك فيها انفض عني غبار النهار واخلص يدي وقدمي من سلاسل النهار وانفرد بيك في الليل في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لا هقول لكم في الكنيسة ولا في الدير ولا في أماكن العبادة لكن في الليل وعلى الفراش لا تحتقروا الذين لا يحضرون إلى الكنيسة ربما يطلبون الله على فراشهم ويطلبون من تحبه نفوسهم احنا بنقيس الناس بالمقاييس الظاهرة لكن لا نعرف احكامنا احكام ظاهرية نظن ان اللي بيدخل الى حجرته بينام وجايز هو داخل في الحجرة وعلى فراشه وبيطلب من تحبه نفسه وابوه الذي يرى في الخفاء يجازي علانية في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لكن هذه الأخت بتقول طلبت فما وجدت أنا أطلبك يا رب وأنت لا تسمع وأدعوك وأنت لا تجيب هناك حاجز كبير بيني وبينك هناك عبارتك المخيفة حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما توجد حواجز بيني وبينك أنا ضيعت الحب القديم الذي كان بيننا ضيعت الدالة العميقة التي كانت تربطنا سويا أنا خنت عشرتك عشان كده مش شاعر بدالة بتكلم مش زي زمان كنت زمان اكلمك في حب واكلمك في دالة واكلمك وانا شاعر بالعاطفة اللي بيني وبينك واكلمك في حرارة دلوقتي بتكلم وشاعر ان كلماتي لا تدخل اليك شاعر ان كلماتي لا ترتفع الى سمائك شاعر ان بيني وبينك اميال طويله وحواجز ضخمه ادعوك فلا تسمع واطلبك فلا توجد واسالك فلا تجيب كاني لست ابنك وكأنك لست إلهي فلماذا هذا التخلف أنا يا رب أريد أني أصطلح معاك أريد أن أقشع هذا الضباب وأزيل هذه الخصومة وأرجع المحبة القديمة أريد أني أعتذر إليك وأصلح العلاقة اللي بينا وأطيب قلبك من جهتي أريد أن نرجع كما كنا قديما حين كنت تظهر لي في الجنة وأقابلك وأكلمك قبل أن تدخل الحية بيننا وقبل أن آكل من الثمرة وأشعر بحجاب عذراء النشيد دي كانت أحسن من آدم آدم لما أخطأ لم يدعو الله واختبأ وراء الشجرة واختفى من وجه الله لكن دي في زعل لكن فيه كلام اكتر حاجة تتعب ان يوجد زعل وتوجد جفوة توجد خصومة يوجد بعد فالحكاية تكبر لكن لما يوجد زعل بيننا وبين بعض ولسه في كلام وبناخد وندي ممكن الحكاية تتصلح العذراء دي في زعل بينها وبين ربنا لكن في كلام مش بس في كلام في كلام وفي بحث وفي خروج وفي مشاوير وفي سعي للقاء خرجت اطلب من تحبه نفسي بحثت في الشوارع في الاسواق في الدنيا سالت الناس في سعي هناك انسان في خصومه مع الله ولا يسعى لخلاص نفسه ولا يكلم الله ولا يصطلح معاه ولا يطلبه وان تخلى الله عنه يتخلى هو ايضا عن الله وتنقطع العلاقه لكن العذراء دي مش من هذا النوع صحيح يا رب انا في مرحله تخلي وانا طلبتك فما وجدتك ودعوتك فما اجبتني لكن مع ذلك انا هبحث عنك وهدور عليك وهسال الناس عنك وهحاول ارجع العلاقه زي ما كانت اوعى لما يحصل زعل بينك وبين ربنا تنهي الموضوع وتضيع العلاقة وتقول ما دام ربنا مش بيحبني خلاص وانا كمان ما دام ربنا ما, بي ما بيستجبش صلواتي انا كمان لا رايح كنيسة ولا رايح اعترافات ولا رايح ولا جاي وتضيع العلاقة لا حتى ان شعرت ان الله يتخلى عنك لا تتخلى انت عن الله قل له يا رب اسمع انا هقول لك على حاجة انت لو تخليت عني انت مش هتخسر حاجة لو تخليت انت عني مش هتخسر حاجة ايه يعني حتة واحد من ملايين الملايين اطلع فين انا لو انت تخليت عني انت مش هتخسر حاجة لكن لو انا اتخليت عنك ابقى انا ضعت خالص لو انا اتخليت عنك ابقى ضعت خالص ده انا اللي بيربطني بالحياة مجرد صلتي بيك مفيش اكتر من كده اللي بيربطني بالحياة مجرد صلتي بيك انت ليا كل شيء انت الحياة والوجود وانت الابدية وانت مصيري وانت الالف والياء وانت الكل في الكل ولو انا سبتك ابقى انتهيت ده انت لو تخليت عني اجري وراءك في الشوارع والاسواق والحواري والازقه والف وراك بلاد ومدن وقرى مش ممكن ابدا انا بدونك لا استطيع شيئا انا بدونك لا استطيع شيئا انت لي الكل في الكل لازم اجري وراك لازم ابحث عنك لازم افتش عليك ان كنت زعلان مني انا اصالحك وان كنت زعلان مني انا اعتذر لك انا لا اهرب منك اطلاقا زي ما قال بولس الرسول نحن نحن نحيا به ونوجد ونتحرك بيه احنا بنحيا وبنوجد وبنتحرك وقال لي الحياة هي المسيح حياتي هي المسيح أنا فيه وهو فيا حتى إن كانت نفسي نائمة وفي الليل وعلى فراشها لكنها لا تنساك ولا تتركك هي يا رب فترة مؤقتة عارضة لم يتغير فيها القلب لكن مجرد مرض بسيط ويطيب منه مجرد مرض بسيط ويطيب منه مجرد عثرة بسيطة ويتخلص منها مجرد ظلمة بسيطة ويستنير ما تحسبها ليش ليا انها صفة العمر كله اعتبرها فترة مؤقتة اعتبرها فترة مؤقتة ونصطلح في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي يعني ايه طلبت من تحبه نفسي انا يا رب مشيت مع العالم صحيح واشتهيت الامور اللي في العالم صحيح شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة لكن كل دي اشياء كانت تتعلق باللذة وليس بالحب أشياء تتعلق باللذة وليس بالحب واللذة شيء طارئ, شيء طارئ وسطحي والحب عميق عميق في داخل القلب في أعماقه العالم بالنسبة لي كان لذة والجسد كان لذة و... والكبرياء كانت لذة والخطية كانت لذة لكن ما كانتش حب الحب ده ليك انت بس تحب الرب إلهك من كل قلبك كل القلب ليك اوعى تفتكر يا رب شهوتي دي حب ولا لذتي دي حب ولا متعتي متعتي بالعالم دي حب كلها طيش طيش مؤقت لذات ومتع لكن مش حب الحب ده ليك انت انا بطلب من تحبه نفسي وسط الظلمة وسط الليل بقارن انا اخدت ايه من العالم ولا حاجة بدور على الخرنوب فلا اجده أقوم الآن وأطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته جيت بعد ما الفرصة انتهت لكن انتهت يعني انتهت على طول لا دي لا ما وجدته يعني لن أجده على طول وإلى الأبد لا ده مستحيل ده لو كان كده يبقى انا ما عيش احسن ما وجدته يعني يعني لم اجده الان لكن اجده بعد الان اجده بعد شويه لا اجده النهارده اجده بكره اجده بعده اجده السنه الجايه هذه العذراء من الاشياء الجميله فيها انها لا تيأس اطلاقا لا تيأس لا تيأس اطلاقا ما وجدتوش معلش ادور عليه لا اشعر بالروحانيه الان معلش اصبر بصبركم تقتنون انفسكم اجد بعدين ما عنديش ميل للصلاه ولا للقرايه ما يأسي هيجيني هذا الميل فيما بعد ما عنديش رغبة في ربنا ولا في الكنيسة ولا في الروحيات ولا في الدنيا دي كلها ولا في التناول ولا في الاعتراف معلش هتجيني الرغبة بعد شوية مش طلبته فما وجدته اقول خلاص ربنا مش موجود وانتهت الحكاية لا ربنا موجود موجود هو موجود موجود انا مش لاقياه دلوقتي الاقيه بعد شويه مش لاقياه دلوقتي الاقيه بعد شويه امر في الشوارع وفي الطرق ما لاقهوش الاقيه بعد شويه اسال عليه الحرس الطائف ما يقولوليش يقولوا لي بعد شويه لكن نسيبه لا لا تيأس مطلقا مهما طالت مدة التخلي فلا تيأس مهما طالت مدة التخلي فلا تيأس إن طلبت الله ولم تجدوا لا تيأس لا بد ستجدوا بعد حين هذا التخلي من الله كان ليه حكمة فيه العذراء دي نايمة على فرشة ونعسانة وبتقول طلبته فما وجدته لو كان ظهر لها وهي على الفراش كانت مشيت في التدلل وديني نايمة ومتمتعة بيك وخلصت الحكاية لكن على الفراش لم تجده قالت إني أقوم وأطوف في المدينة وفي الأسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي التخلي خلاها تتحرك وتقوم وتخرج وتروح الشوارع وتروح الطرقات وتروح الاسواق وتسأل تتحرك تطلب نفسها كتير لما ربنا بيدينا درجات من النعمة كتيرة والنعمة بتزيد علينا احنا بنتدلع بنتدلل ولازم ربنا يعمل كل حاجة واحنا ما نعملش حاجة ابدا كفاية النعمة كفاية ايه النعمة يا رب عايز ابقى طاهر بلاش اشتغل اديني الطهارة دي بالنعمة الله يا رب عايز اصلي ملياش نفسي اصلي اديني الصلاه دي بالنعمه عايز اعيش حياه روحيه مفيش حياه روحيه ادهاني بالنعمه متبررين مجانا بالنعمه طب يا حبيبي ما تشتغل انا اطلبه على فراشي بالليل لا اذا كانت النعمه دي تعلمك الكسل انا هسيبك شويه ان كانت النعمه دي هتعلمك الكسل وتستلقي على ظهرك وعينيك باصه في السماء دي مش هتنفع دي يروح سايبك ربنا تطلبه فلا تجده ايه يا رب الحكايه يقول لك انت عايزها نعمه بس عايزها الروح القدس بس ده في حاجه اسمها شركه مع الروح القدس شركة الروح القدس تشترك مع الروح القدس في العمل لكن تنام على فراشك وفي الليل وتقول طلبته فما وجدته قوم اتحرك يا حبيبي قوم اشتغل قوم اشتغل قوم اشترك مع الروح قوم اشترك مع النعمة قوم حط ايدك في ايد ربنا وقول نحن عاملان مع الله زي ما بولس وسيلة قالوا كده نحن عاملان مع الله قوم اشتغل قوم وامشي في الأسواق وامشي في الطرق ودور على ربنا وفعلا هذا التخلي أعطى هذه العروس دفعة روحية أعطاها حركة أعطاها ديناميكية ابتدت تتحرك تشتغل ابتدت تشعر بالخطورة الحب عمره ما يكون من جانب واحد وإلا ما يبقاش حب لازم يكون حب متبادل ربنا يحبك ويبعت لك نعمته وروح القدوس انت تتحرك انت راخر وتحبه وتشتغل من جانبك لكن تقول في الليل على فراشي عمر فراشك ده ما هينفعك قوم يا حبيبي من فراشك قوم قوم صح النوم قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا تقول انا مش قايم انا هفضل نايم انا هطلبه على فراشي فراشك ايه ده ودلع ايه الكلام ده خليك اشتغل واعمل مع الروح اعملوا ما دام نهار شوفوا الكتاب يقول ايه سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام تقول انا هستنى في الظلام واطلبه بالليل على فراشي ما تقدرش تجمع بين الظلمه والنور ما تقدرش تجمع بين الظلمه والنور لا شركه للنور مع الظلمه أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي مش أطلبه على فراشي ولا أطلبه بالليل أطلبه بالسعي وبالجري وبالجهاد وبالشغل وبالتعب وبالشقة وبالعرق وبالدموع أطلب من تحبه نفسي أتحرك اشتغل اشعر بخطورة الموقف اللي انا فيه بخطورة الموقف اللي انا فيه وبالحاجة الى عمل من اجل خلاص النفس يا رب انت زعلان انا لن ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب ادي الكلام لكن ادخل واصعد على فراشي واقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي يبقى محبة غير عاملة الله يريد المحبة العاملة الحب العامل الحب العامل اللي بيشتغل ويعبر عن محبته بالعمل الروحي كثيرون منا يعيشون في الاشتياق الروحي وليس في العمل الروحي في الاشتياق الروحي وليس في العمل الروحي مجرد يشتاق لربنا عواطف مجردة يا رب انا بحبك عارفك بتحبني لكن من يحبني يعمل وصاياي يحفظ وصاياي اللي يحبني يظهر لي محبته محبة عملية محبة عملية نكتفي بكده اتفضلوا